حي مغيث كل أواه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله وبيدك الخير كله وبيدك النصر كله وبيدك النصر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد بنتكلم الوقت يا جماعة وفعلا بدأ الهجوم البري على غزة بنتكلم الوقت وفعلا بدأ الاجتياح البري لغزة واحنا بنتكلم ولكن البشريات من أول دقائق أول ما نزلوا غزة عشرات القتلى والجرحى من اليهود بفضل الله رغم ان اليهود بينكروا كثير من الأحداث دبابتين النهاردة أسروهم إخواننا المجاهدين وبيحاربوا اليهود بيهم أحد كبار القواد في اليهود أسروه النهاردة بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى في قتلى مننا إيه يعني اللي يبقى في شهداء مننا في بشريات كبيرة جدا يا جماعة وإن كان في أحزان آخر مولد للكهرباء وقف اول امبارح انا سامع سامع صرخه من كل طفل صار يتيم في غزه سامع صرخه من كل امراه صارت في غزه يا ام شهيد يا بنت شهيد يا زوجة شهيد يا اخت شهيد سامع صرخه من كل مسلم بيناديني وبيناديك الست اخي انت مش اخويا امال سايبني ليه امال خازنني ليه انت مش اخويا وسامع العلمانيين في البرامج العلمانيه والاذاعات العلمانيه والجرايد العلمانيه وهم بيقولوا مش ناقصين حرب وانا كمان جاي يا جماعه اقول لكم الليله مش ناقصين حرب والله ما احنا ناقصين حرب انا جاي اقول فعلا نفس الكلمه بس مش خايف من الحرب مع البشر انا خايف من الحرب مع الله يا امه محمد من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب لو عادينا اولياء الله مجاهدي الارض المقدسه يبقى احنا مش مستنيين غير الحرب من الله اختار يا امه محمد يا حرب مع اليهود يا حرب مع الله اختاروا يا امه محمد يا حرب مع اليهود يا حرب مع الله انا سامع كل واحد في غزه كل مسلم بيستغيث بينا بيقول لك الست اخي انت مش اخويا هان عليك دمي ازاي ده دمي ده حرمته اشد عند الله من هدم الكعبه الست اخي هان عليك الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمعتوش وهو بيقول لك مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اخطر وصف للاخوه جسم واحد جسم واحد امبارح اول امبارح لقيت راسي من من ظهري بتوجعني ورقبتي بتوجعني ووشي بيوجعني وعيني الم رهيب نزلت المستشفى ودنك تعبانه انا ودني تعبانه تعبت كل ده جسم واحد يا جماعه جسم واحد احنا مش جسم واحد كمثل المسلمين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تس- تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر انت مش اخويا كنت عليك ازاي ده موسى لما ربنا قال له انا اخترتك قال له اخويا يا رب اخويا يبقى نبي معايا يا رب يوسف لما ربنا اداله الملك قال له اخواتي يا رب اغفر لهم وهاتهم يشيلوا معايا يا رب مش هقدر اشيل لوحدي هان عليك ازاي رضيت ازاي ازاي رضيت ان انت تبقى وسط ولادك بيتولد لك مولود جديد وانا ولادي بدفنهم ازاي رضيت انك تعيش امن وانا مهدد الموت بيجيلي من كل مكان ازاي رضيت انك تجوع وانا انك تشبع وانا جوع ازاي رضيت ان ولادك حواليك فرحانين وانا كل يوم بدفن حد من عيالي ازاي مش قبلة صلاتك هي قبلة صلاتي مش دينك هو ديني ازاي ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا يحل لممرئ مسلم ان يبيت شبعان و- وجاره جوعان انا مش جعان ده انا جعان وعريان وتعبان ومجروح وبتقتل الست اخي انت مش اخويا انت مش اختي هن عليكم ازاي يا جماعه ده عكرمه بن ابي جهل هو بيموت في اليرموك بيموت هيموت على بق, بق ميه قبل ما يموت جايين يدوا الميه سمع اخوه عايز ميه اداله بق الميه ومات عطشان مستخسر فيا بق الميه ليه الست اخي سعد بن الربيع لما عبد الرحمن بن عوف اسلم قال له خد نص مالي وخد اجمل زوجه من زوجاتي انت مستخسر فيا ليه الست اخي انت مش اخويا ولا ايه العلمانيين قسوا قلبك عليا العلمانيين يا اخي لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا اتقوا ربنا اللي بتتكلموا عن المجاهدين في غزه اتقوا ربنا ان العبد لا يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا اتقوا ربنا اللي بتتكلم عن غزه والمجاهدين فيها مثل اخواننا في غزه المحاصرين يا جماعه زي يوسف لما اترمى في الجب بالظبط لا الاعداء لم ياخذوه الا لما اخواته رموه غزه ما اتضربتش الا لما احنا رميناها يا جماعه الست اخي الست اخي مش رسول الله ص- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روي انه قال ما من امرئ مسلم يخذل امرئا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته الا خذله الله في موضع يحب ان ينصره الله فيه هتتخذل لو سبتني هتتخذل هتتخذل مش لو سبتني لا ده انت ده انت مش لو شفتني بتقتل واسكت مش لو شفتني بتذبح واسكت مش لو شفت عيالي الخمسه النهارده اتقتل واسكت مش لو شفتني بتقصف من السما واسكت ده انت لو سمعت كلمه حد قال عليها واسكت ربنا يخذلك في الدنيا ده انت لما بتقف ب... لما بنصلي جماعه بتبقى صلاتنا ب 27 درجه لان احنا وقفنا جنب بعض ولو وقفنا جنب بعض في باقي الدنيا شوف ربنا يعمل لك ايه الست اخي ده انت ربنا وعدك يا اخويا يا اخويا مثل المؤمنين في تودهم وترحمهم وتعاطفهم فين ودك ليا يا اخويا فين عطفك عليا يا اختي فين رحمتك بيا يا اخويا ربنا وعدك لو وقفت جنبي بالمعونه من الله الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه الله بقوته يبقى معاك لو انت بقوتك بقيت مع اخوك ربنا وعدك بالنصره من الله لو وقفت معايا الملائكه لو قلت يا رب انصر اخواننا في غزه يقولوا يا رب انصره يدعوا لك بالمثل ناس ما عصتش ربنا ابدا نا- مخلوقات ما عصتش ربنا مش انت اللي بتدعي لي بلسان عصى ربنا ربنا وعدك انك تقف في ظل عرشه لو حبتني لو رجلان تحبا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه لو حبتني اخوك في غزه في الله تقف في ظل عرش الله بسبب الحب ده الست اخي الاستعمار قبل ما يسيبني ويسيبك عمل حدود بينا وعمل معابر بينا ليه استسلمت ليها ليه استسلمت للحدود اللي الاستعمار زرعها ليه يا جماعه ليه يا جماعه ده المفروض لو انا عطست في غزه اسمعك في مصر وفي السعوديه وفي المغرب بتقول يرحمك الله يا امه محمد الاخوه العمليه ان لو عطست في غزه اسمع مليار و400 مليون مسلم في العالم بيقولوا يرحمك الله لو مرضت في غزه اسمع مليار و400 مليون مسلم في العالم بيقولوا شفاك الله لو جعت في غزه اسمع مليار و400 مليون مسلم في العالم بيشيلوا اللقمه من بقهم ويدوها لي والا لا فرسان اقصى بقى ولا جنود جيش محمد ولا جيش محمد سوف يعود ولا احنا نافعين وهنستبدل يا اخواني ألست أخي ألست أخي أنت مش أخويا أنا هنت عليك إزاي إزاي هنت عليك إزاي سبتني أنا أنت خايف من اليهود ومش خايف من ربنا خايفين يا أمة محمد من اليهود ومش خايفين من الملك ربنا ممكن يجيب في دولة من الدول الإسلامية اللي خذلتنا زلزال يخسرها 100 ضعف اللي كانت هتعاوننا بيه ربنا ممكن يجيب صفقة تجارية تخسر فيها أضعاف 100 مرة اللي كنت هتدفعه في نصرتي إزاي إمتى إمتى هلاقيك واقف جنبي وبتقول لي إني أنا أخوك فلا تبتئس ألست أخي النهاردة يا جماعة النهاردة في طريقنا في رحلة فرسان الأقصى نحو الأقصى في خطواتنا نحو القدس الخطوات العملية نحو القدس في الصفات اللي لازم تتغير فيا وفيك وفيكي عشان نبقى فرسان من فرسان الأقصى من جيل النصر من جنود جيش محمد اللي سوف يعود عشان تبقى سبب من أسباب النصر النهاردة نحطم ثلاث أوسان ثلاث أوسان وإحنا بنتكلم عن الأخوة العملية الصفة اللي لو ما جاتش في أمة محمد انسم كبروا على أمة محمد هي أربع مرات لأنها تستبدل بالجيل اللي هيطلع بعدنا ثلاث أوسان لازم هنحطمها الليلة ليلة تحطيم الأوسان الوثن الأول اسمعوا معايا درس النهاردة عايز تركيز شديد الوثن الأول العرب وبس الوثن الثاني بلدي وبس الوثن الثالث انا وبس العرب وبس بلدي وبس انا وبس الصح الاسلام ثم الاسلام ثم الاسلام وبس الوثن الاول اللي هنحاربه بلد وبس بلدي بلدهم باعوها وانا مالي اشتريها انت بلدي اتضر انا ليه انا مالي انا واحد من الجزائر انا مالي بغزه انا واحد مصري انا مالي بالعراق انا واحد سعودي انا مالي بالسودان لا لا لا يا جماعه بلد وبس دي لازم تنتهي لما جه الطور ال- التيران الثلاثه والاسد عايز ياكلهم فحصل بينهم مشكله راح لطور قال له يا طور يا طور قال له انت عايز ايه قال له لا ده انا حبيبك ده انا هخليك باشا ده انا هجيب الاشبال الصغيره تعمل عليك ت- ت- تحوطك من كل ناحيه وتحميك وهتبقى باشا وتطلع في الاعلام طب انت عايز ايه سيب لي الطور الابيض اكله اخويا اخوك ايه ده انت هتبقى باشا والدنيا كلها تعرفك ساب له اخوه وفي اخر النهار الاسود رجعت ده في بقه كبد اخوه وده في بقه قلب اخوه وده في بقه دي- ده في بقه لحم اخوه شويه وجه الاسد تاني للطور بعد ما الاعلام لمع الطور وبعد ما الاعلام طلع الطور وبعد ما الطور بقى مشهور في الدنيا كلها ان الطور اللي بيقدر السلام بعدها جه قال له الطور الاحمر قال له لا اخويا قال له ايه انت هتشتغل في الارهاب ولا ايه قال له خلاص خده لما كان اخوه التاني فوجئ ان الاسود اللي كانت واقفه تحميه كلها بتنهش في جسمه وعضات الم الموت بتنهش في كل حته في جسمه صرخ صرخه يا امه محمد بيقول اكلت يوم اكل الثور الابيض احنا اكلنا يوم اكلت غزه اللي بيتضرب في غزه الوقت احنا هنتضرب بكره والله العظيم نفس الضرب لو احنا سكت على اللي بيحصل لاخواننا في غزه يا جماعه غزوه الاحزاب ربنا بيقول اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزال اتحصرنا هنموت هنضيع هنتذبح الوقت طب نعمل ايه في وسط الزلزال ده انا عايز اعرفك واعرفك قد ايه خطوره دعوه بلدي وبس وطني وبس قد ايه خطوره هذه الدعوه فجاه 2700 واحد من الجيش يسيبوا الجيش ويمشوا ازاي 2700 واحد يسيبوا ده الجيش كله 3000 و- واذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب يثرب اللي هو الاسم القديم للمدينه يا اهل يثرب احنا مالنا نشيل هم الناس اللي جايه من بره ليه ده احنا مسلمين ومسلمين لا كل واحد يشيل هم بلده بس سابوا الجيش وكانوا هيضيعونا وكانوا هيقضوا على الاسلام في الدنيا لولا ان ربنا طلع رجاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله ليه ما تبقاش انت من الرجاله دول ليه ما تبقاش انت من الرجاله دول يا جماعه انا كنت بقرا من من, من فتره في غزوه تبوك بقرا عن 30000 واحد من شتى قبائل العرب طالعين تحت رايه الاسلام يحاربوا الروم انا والله العظيم انا كنت هرتجف اول مره اخد بالي ايه ده يا رب يا رب ده, ده, ده- ده المنظر ده في زعماء ماتوا طول عمرهم بيحلموا بيه وما حققوهوش في ناس فضلت طول عمرها تحلم بالمنظر ده وما حققتهوش منظر الوحده العربيه يا رب الوحده العربيه لاول مره في التاريخ تتحقق تحت رايه الاسلام يا كل الزعماء يا كل ال- المسؤولين يا كل الاعلاميين يا كل الفنانين اللي عملتوا اوبريت الحلم العربي يا كل اللي دعيته للوحده العربيه الوحده العربيه لم تتحقق في التاريخ الا تحت رايه الاسلام ويبقى الاسلام هو الحل ولا حل الا الاسلام غزوه تبوك ضربه قاصمه لكل واحد بيدعو للوحده العربيه بره الاسلام قبائل شتى كانوا بيقتلوا بعض وبيذبحوا بعض فجاه يطلعوا غزوه رهيبه ويسيبوا الثمار ويسيبوا الدنيا ويستحملوا 1500 كيلو في الحر ويروحوا يحاربوا الروم ويستحملوا المجاعات والعطش الرهيب اللي كان هيقتلهم عشان الاسلام الحاجه الوحيده اللي وحدت كل العرب تحت رايه واحده هي الاسلام الحاجه الوحيده اللي خلت واحد يقول لواحد خد اجمل زوجه من زوجاتي هي الاسلام الحاجه الوحيده اللي خلت واحد يقسم ماله مع اخوه هي الاسلام ملياردير من القاهره عنده 40 مليار يقول لك خد 20 مليار وانا 20 مليار هو الاسلام يا جماعه الوثن الاولاني اللي احنا عايزين نضربه وثن بلدي وبس بلده بس ازاي ازاي يا اخوك ازاي ده انت لو اخوك مات تنزل تلعب كره احنا ازاي بنلعب كره ازاي بنلعب كره دول مش اخواتنا اللي بيموت ده مش اخويا تجوع تشبع ازاي واخوك جعان تلبس ازاي واخوك عريان تنام ازاي واخوك مش امن على حياته ازاي يا جماعه ازاي يا اخواني الوثن الاولاني بلدي وبس الوثن الثاني اللي عايزين نحطمه الليله العرب وبس القومية العربية هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهمي سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعدها بجهنمي وثن زي هبل ومناه بالظبط في ناس بتعبد الرسول سماه دعوة الجاهلية العروبة وبس القومية العربية دي وثن يا جماعة لازم القومية الإسلامية هي ديننا يعني إيه لو أنت قلت القومية العربية يبقى احنا بنلغي من قوتنا القنبلة النووية الباكستانية والبترول بتاع الدول الغير إسلامية الغير عربية الإسلامية وبنلغي من قوتنا تطور التكنولوجي الماليزي ولو أمريكا بكرة أسلمت ملناش دعوة بيها احنا مالنا مليار مسلم على وجه الأرض لا يتكلمون بالعربية بنشيلهم من اعتباراتنا يا جماعة ده الغرب ال- ال- الكفرة فهموها ال- أمريكا كانوا 50 دولة توحدوا بقت الولايات المتحدة الأمريكية هي أصلا الدول المتحدة الأمريكية 50 دولة واحنا مش عايزين نفهم اوروبا بتتحد تحت عمله واحده واحنا مش عايزين نفهم ع- قوميه عربيه طيب خلاص ماشي بس مصر بقى ما حدش مصري يقول انا عربي ليه لان احنا مش عرب اصلا لان احنا اصلا ما كناش اعراب غير لما الاسلام خرج وجالنا وبقينا اعراب يبقى احنا مالناش دعوه يا والعربيه العربيه بقى لا يا جماعه القوميه الاسلاميه يا اخواني يا اخواني الرسول صلى على النجاشي الاسود في الحبشه لانه مسلم زي زينا زيه صلاه الغائب لما مات يا جماعه النبي لما صحابي جه عاير صحابي بجنسه قال له يا ابن السوداء الرسول قال له اشد كلمه تتقال لمسلم انك امرئ فيك جاهليه جاهليه اه يا اخوانا ده احنا بنقرا في القران لما بنشوف بني اسرائيل وهم متبعين لموسى ورا فرعون في موقف شق البحر لموسى عاشوراء اللي جاي بعد بكره ان شاء الله كلنا بنبقى مرعوبين يا رب موسى يتشق له البحر وفرعون يتهلك موسى ده يهو... ال- ال- ال- بني اسرائيل يهود يا جماعه وفرعون آه، مصري يعني انا بقف ضد جنسيتي وبلدي ودولتي عشان الدين اه عشان الدين يعني انا الدين اغلى من اي حاجه اه لما يتعارض الدين مع ال- مع الوطنيه خلاص الدين الدين مع القوميه الدين يا جماعه الدين يا اخواني وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك ربنا سماه رجل ليه راجل ليه لان الملا د- الظالم ده م- زيهم نفس دولته وموسى غير جنسيته ولكن اثر الدين على اي اعتبار تاني يا اخي في الهندي او في المغربي يا هندي اللي بتتكلم لاتيني ويا مغربي اللي بتتكلم عربي زي زيك انت مني انا منك انت بي لا تسأل عن اصلي عن نسبي انه الاسلام امي وابي يا جماعه عايزين نفهم رشيد رضا الله يرحمه كان لما يصحى زعلان امه تقول ايه في مسلم في الصين مات ولا ايه هو ده اللي احنا عايزين مفيش حاجه اسمها ال- ال- العروبه وبس ولا لا يا جماعه كفايه بقى كفايه بقى لو جم في دوله زي ليبيا كلها صحراء قالوا اكتشفنا اعظم م- مناظر واثار في العالم الناس صدقت وراحت لقت صحراء هتقول انتوا كدابين لو احنا قعدنا نتكلم على الاسلام في الفضائيات مليون سنه اللي هيجي ويشوف اخلاق المسلمين مع بعض اللي هيجي ويشوف المسلم بيشوف اخوه بيتذبح وساكت اللي هيجي يشوف المسلم بيشوف اخوه بيتدفن وساكت اللي هيجي يشوف 46 دوله اسلاميه ساكتين على مدينه اسلاميه قاعده تدك ليل نهار وساكتين هيقول انا لا يمكن ادخل في الاسلام احنا اللي شوهنا صوره ديننا احنا اللي مزقنا صوره ديننا الوثن الثاني وثن العروبه وبس لا يا حبيبي الاسلام الوثن الثالث وثن انا وبس الانانيه وانا مالي مصلحتي ماليش دعوه تلاقي دلوقتي المجتمع بقى ناس انانيين بقى ما عادش فيه اخوه يا جماعه الموظف المرتشي ده ارتشى لانه مش حاسس انه بيقضي خدمه لاخوه التاجر الغشاش ده غشك في اللبن والسكر والزيت والسمنه والجبنه وحط لك فورمالين بتجيب سرطان في الجبنه وحط لك مواد حافظه بتجيب سرطان في الاحذيه المحفوظه لانه مش حاسس انه بياكل اخوه مش حاسس انه بيبيع لاخوه انما تخيل بقى اللي ماشي بعربيه فاضيه واخوان واقفين في المحطات هيموتوا عشان يلحقوا مصالحهم ومشاورهم وجامعاتهم زيه ده لانه مش حاسس انهم اخواته لو كلنا حاسين ان احنا اخوات المجتمع هيحصل فيه انقلاب رهيب انقلاب رهيب في المجتمع لو كلنا حسينا ان احنا اخوات انا كنت الليله يا جماعه على عجاله بحارب ثلاث اوثان لن ننتصر الا لو ثلاثه اتحطموا لن ينتصر ولن يكون من جيل النصر وفرسان الاقصى الا الثلاثه عنده اتحطموا الوثن الاول العرب وبس اللي هو القوميه العربيه الوثن الثاني بلدي وبس ان كل واحد قافل على بلده وانا مالي اياكش تولع بلد تانية حتى لو نفس ديني انما بلدي ومصالح بلدي وبس الوثن الثالث انا وبس اللي هي الانانيه امال الصح ايه الاسلام ثم الاسلام ثم الاسلام وبس هو ده الدين بتاعنا هو ده ديننا انا عايز اقول لك غير نظرتك تخيل كده لو انت بكره خرجت وانت نازل لقيت جارك نازل في العماره اللي فيها 300 شقه اللي انت ما تعرفوش اصلا ده اخوك تخيل هتعامله ازاي نزلت تحت ركبت عربيتك مشيت اللي واقف في الموقف ده مستني حد يوصله نفس المصلحه بتاعتك اخوك هتعمله ايه ركبت لو انت بتركب ميكروباص اللي بيركبوا جنبك دول اخواتك اخواتك ولاد امك وابوك هتعمل ايه رحت المصلحه الفراش اللي عندك في المصلحه اخوك اللي بي اللي اللي, اللي بي- بيعمل يدي لك مصلحه اخوك نزلت المحل بتاعك اللي بيشتري منك او اللي انت بتروح تبيعه وتشتري منه اخوك هتعمل ايه يا جماعه لو احنا صدقنا ان احنا اخوات اخوات ولازم نجاهد عشان نعرف كل الدنيا ان احنا اخوات لحم ودم واحد دين واحد تخيلوا النظره تبقى شكلها ايه يعني انت عايز تقول ايه عايز اقول يا جماعه ان الاخوه العمليه انك انت تقف اسمعوا بقى لان الكلمه دي اخطر كلمه في الدرس كله الاخوه العمليه اللي مش هيحققها الا صفات جيل الا إلا اهل النصر انك انت تقف مع اخوك مع كل مسلم في بلدك رقم واحد وكل مسلم في الأمة العربية رقم اتنين وكل مسلم في العالم رقم تلاتة كل مسلم في بلدك كل يتيم وفقير ومسكين وغلبان ومريض وتعبان ومحتاج وكل واحد بتتعامل معاه إن إن ده, ده أخوي كل مسلم في الأمة العربية مسلم غزة ومسلم دارفور ومسلم العراق ومسلم كل مكان في الامه العربيه اخوك اخوك اخوك احنا اخوات يا جماعه الحاجه الثالثه كل مسلم في العالم مسلمي باكستان ومسلمي الجماعات في 80% من لاجئين العالم اخوك ساعتها مسلم امريكا ومسلم اوروبا اخوك ساعتها يبقى انت طب اخويا هنعمل ايه تنصره وتأيده وتدعي له وتقف معاه وتوصل له معناتك باي طريقه وينصرك وتنصره وتتصل به اتصال حقيقي وتوده ويودك وتبقوا بالظبط زي الاخوات اللي من لحم ودم سامع سامع يا اخي سامع كل مسلم الوقت في افغانستان بيستغيث بك وبيقول لك انت مش اخويا سايبني الامريكان يقطعوا جس جثتي ليه سامع كل مسلمه في باكستان بتستغيث بك وبتقول لك انت مش اختي انت سايبه 3 مليون 3.5 مليون لاجئ باكستاني بسبب الزلزال الاخراني ليه سامع كل مسلم في اطراف اندونيسيا بيستغيثوا بك ويقول لك انت مش اخويا طب انت سبتهم يذبحوني ويقطعوا راسي من راسي من رقبتي ويقعدوا يرقصوا بيها ويلعبوا بيها الكره ليه سامع كل مسلم في الشيشان بيقول لك انت مش اخويا طب امال سكت على المجازر اللي حصلت لي ليه سامع كل مسلم في غزه بيقول لك انت مش اخويا سايبنا بنتدك للنهار وحمامات الدم بتتفجر مننا وبيوتنا بتتهد ومستقبل ولادنا بيتدمر في الدنيا ليه وساكت ليه سامع كل فقير في بلدك بيقول لك انت مش اخويا بتاكل وانا جعان ليه كل يتيم في بلدك بيقول لك انت مش اخويا انت مش زي ابويا انت ما عملتنيش زي ما عملت ابنك ليه اقصاها رحت رميت لي 10 جنيه في جمعيه شرعيه ولا حاجه ورحت بيتك وقلت انا بكفل يتيم ما جيتش شفتني وشفت احتياجي وازاي اتربى زي ما ربيت ابنك ليه ما جيتش معاه المدرسه تحل لي مشاكلي مع المدرسين زي ما عملت مع ابنك ليه ليه الست اخي الست اخي انت مش اخويا يا جماعه كفايه خلاف بقى كفايه خلاف يا جماعه كفايه ليله القدر اترفعت في يوم من الايام عشان خلاف بين اتنين مسلمين امال خلاف بين دولتين مسلمين يا جماعه خلاف كفايه خلاف والله الناس دي ما كسبتنا بالاباتشي والاف 16 الناس دي كسبتنا بذنوبنا وفرقنا يا جماعه السلسله ديت سلسله يعني يعني انا بعتبر ان هي الواحد بيحاول انه يجيب اخطر صفات النصر اللي لو لم تتغير فينا الان لن ننتصر ولن نكون جيل النصر يعني دي مش هينتصر لا هينتصر بس مش بيك انت هتتكنس انت هتستبدل لو الصفات دي ما اتحققتش فيك انا كنت بتكلم النهارده عن الاخوه العمليه ازاي يهون علينا اللي بيحصل لاخواننا دلوقتي اخواننا في غزه بنتضربوا هنعمل ايه غزه تستغيث يا جماعه غزه تستغيث ايه المشاريع العمليه اللي هنعملها اول مشروع عملي هنعمله يا جماعه وده مشروع في غايه الخطوره انا عايز كل واحد يحضر محموله بسرعه او يحضر ورقه او قلم انا هديكوا يا جماعه رقم اكتبوه مش رقم مش رقم تليفون رقم الكود بتاع غزه الكود والله يعلم الله احنا تعبنا قد ايه عشان نجيبه تعبنا قد ايه عشان نوصل للكود ده وفعلا اتصلت باخوان ليا بفضل الله كذا اخ واحد واثنين وثلاثه من غزه اقول لهم سلام عليكم انا اخوانكم في مصر و- وواقفين معاكم وربنا ينصركم و و و و ال- ال- الكود 009 70 خمسة تسعة تسعة وبعد كده تضرب اي ست ارقام الكود يا جماعه ده فكرته انت هتتصل هتقول ايه احنا يا اخوانكم ربنا ينصركم ربنا يثبتكم ر- تخيلوا يا جماعه لو احنا نشرنا SMS هات الوقت لكل بلادنا وعملنا ان الكل قلنا له ده كود غزه وبعدها اي ست ارقام اتصلوا بقى اي ست ارقام انا جربتها كتير يعني بفضل الله هتلاقوا حد هيرد عليكم قولوا له الله ينصركم الله يحميكم ادعوا له بلاش بقى شغل بقى المصاروه بقى وغير المصاروه نظام بقى ايه آه، طب آه، طب انتوا ايه حكايه المعبر ده طب هو انتوا صحيح بتتضربوا طب هو انتوا مين لا مش عايزين بقى الشغل ده الوقت احنا عايزين عايزين تدعيم نفسي رهيب وفق المكالمه دي والله ما تعرف صوابها عند ربنا ايه ما تعرفش ابدا صوابها عند الملك ايه المكالمه دي يا جماعه لو نشرنا وسط كل الناس انها تعملها 80 مليون مكالمه من مصر بس يروحوا لاخواننا في غزه ال- الكود تاني 009 009 70 599 اهو تالت اهو وبعد كده اي ست ارقام الكود تالت اهو صفر صفر تسعة سبعين خمسة تسعة تسعة وبعد كده اي ست ارقام تضربوهم طبعا لقيتوا رأي- التليفون مقفول لقيتوا حاجه يعني حاجه عاديه كمل وان شاء الله الموضوع بسيط وجربته كذا مره ان شاء الله يا جماعه نثبت مع بعض ركعتين كل ليله لغزه ندعي فيهم ان شاء الله باذن الله ده لازم يعني الصيام نوحد الصيام بكره وبعده ان شاء الله بكره تسوعه وبعده عاشوراء ان شاء الله بكره تسوعه وبعده عاشوراء ان شاء الله بكره هيبقى درس عاشوراء والامل في الله سبحانه وتعالى ومعجزات اللي تمت في عاشوراء بكره تسوعه وبعده عاشوراء عرفوا كل الناس يوم عاشوراء صيامه بسنه كامله بتكفر ذنوب سنه كامله ويوم تسوعه النبي عليه الصلاه والسلام قال لئن عشت لاصومن التاسع العام القابل باذن الله ولكن الرسول عليه السلام مات واحنا بنحقق وص- وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هنصوم وكلنا ندعي لهم عند الفطار وكل الامه في تسوعه وعاشوراء ترفع ايدها والله العظيم انا منتظر نصر عظيم من الله يوم عاشوراء ده بالذات يوم معجزات الله لرسله وانبيائه بالذات باذن الملك الجليل ان شاء الله باذن الله والله قادر وملك وقاهر سبحانه وتعالى يبقى ان شاء الله وصيتكم يا جماعه بالكود بتاع غزه انشروه في الدنيا كلها لله طوع ضامونا مع اخواننا عايزين نعلى بقى عايزين نطلع بقى عايزين نحسس اخواننا ان احنا معاهم نقول لهم ربنا ينصركم ما نتكلمش في اي حاجه انت مين اخ ليك في الله ربنا ينصركم بس وان شاء الله باذن الله اهو صفر صفر تسعة سبعين خمسة تسعة تسعة ثم أي ست أرقام بإذن الله سبحانه وتعالى وما تستخسرش الكذا جنيه اللي هتدفعهم في المكالمة ربنا سبحانه وتعالى شوف نصرتك لأخوك دي ربنا ينصرك بسبب قد إيه وي- ويعينك قد إيه ويفتح عليك وممكن تقف في ظل عرش الله بسبب المكالمة دي بسبب حب صادق في الله ودعوة صادقة منك لأخوك ألست أخي مش انت اخويا امال سايبني ليه امتى يا جماعه الامه كلها هتقول لبعضها اني انا اخوك فلا تبتئس انت هنعرف انما المؤمنون اخوه انما المؤمنون اخوه انت لو اخوك ابن وعي هت ه- هتستنى لغايه ما يقول لك ابني مات وتروح تمشي في جنازته والله العظيم اللي احنا بنعمله ده ما هو نصره والله يا جماعه اللي احنا بنعمله ده ده ده خلاص غزه بقت دلوقتي معزه ميتم واحنا جايين نقول لهم آه، البقاء لله النصره كانت من السنتين بتوع الحصار النصره كانت من زمان يا جماعه انما للاسف احنا اتاخرنا كتير بنحاول نلحق على قد ما نقدر نسال الله العظيم رب العرش العظيم اللهم اشف صدور قوم مؤمنين اللهم اسمعنا خير الاخبار عن اخواننا في غزه اللهم انهم دافعوا عن دينك فدافع عنهم اللهم انهم ما ذهبوا الى هذا المكان وما واجهوا اليهود الا نصره لدينك فانصرهم اللهم انهم نصروك فانصرهم اللهم انا نشهد لهم انهم نصروك فانصرهم اللهم انا نشهد لاهل غزه انهم دافعوا عن دينك فدافع عنهم اللهم ايدهم اللهم اقبل قتلاهم شهداء اللهم انصرهم وايدهم واجعلنا من جندك المخلصين والله يا رب اشف صدور قوم مؤمنين برحمتك يا ارحم الراحمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وباذن الله سبحانه وتعالى موعدنا كل ليله مع سلسله فرسان الاقصى او جنود جيش محمد او جيش محمد سوف يعود وصفات اللي هيحرروا فلسطين باذن الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خير
يا أهل غزة